الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، ربنا يا رب يجعلكم كلكم من أهل الجنة انتوا عارفين أول كلمة يتكلم بها أهل الجنة إذا دخلوا الجنة أول كلمة هي كلمة حمد حمد على إيه؟ حمد أن ربنا هداهم قال الله سبحانه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أول كلمة يقولها أهل الجنة وأول نعمة يستحضرها أهل الجنة من نعم ربنا العظيمة قوي اللي ربنا اداها لهم في الدنيا واداها لهم في الآخرة نعمة الهداية نعمة الهداية اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليها عليهم بها في الدنيا فما شاء الله هداهم فكانوا إلى المساجد سائرون هداهم فكانوا, فكانوا على مجالس العلم محافظون الهداية اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لهم في الدنيا ما شاء الله لا قوه بالله والهداية اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لهم في الآخرة فسبحان الله كان كل واحد منهم يعرف طريقه ويعرف البيت ويعرف مقعده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالله للواحد منهم أعرف ببيته كل واحد منهم عارف هو رايح فين وهذه من هداية الله تبارك وتعالى لهم علشان كده كانت أول كلمة تكلم بها أهل الجنة حمد الله وشكر الله على أعظم نعمة من الممكن أن يعطيها الله سبحانه وتعالى لأي إنسان أعظم من نعمة الأكل أعظم من نعمة الشرب أعظم من نعمة الصحة أعظم من أي نعمة نعمة الهداية نعمة الهداية أن ربنا سبحانه وتعالى يهدينا علشان كده كانت أول كلمة تكلم بها أهل الجنة إن هم يقولوا وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شكرا يا رب على هدايتك لنا في الدنيا فسعينا إلى العمل الصالح شكرا لك يا رب على أن هديتنا إلى الآخرة لندخل الجنة التي هي عرضها كعرض السماوات والأرض شكرا يا رب يا سلام يا سلام يا سعدهم يا هناهم وهم بيقولوا هذا الكلام وصدقني طريق الهداية في الآخرة الآخرة طريقين فريق للجنة وفريق للسعير طريق للجنة وطريق للنار وطريق الهداية اللي هيوصلك للجنة إن شاء الله متوقف على طريق الهداية اللي انت هتمشي عليه في الدنيا علشان كده أكتر حاجة دايما الشباب بيجي يسأل عنها يجي يسأل ويقول كيف أتعامل مع الله إذا أردت أن يهديني كيف أتعامل مع الله نفسي ربنا سبحانه وتعالى يهديني نفسي أقرب من ربنا سبحانه وتعالى أقول لك لابد أن تعرف إذا كنت بالفعل تريد أن تعرف كيفية التعامل مع الله إذا أردت الهداية أن تعرف خماسية الهداية خماسية الهداية يعني إيه خماسية الهداية الخماسية اللي أنت إذا تمسكت بها إن شاء الله يهديك الله الطريق المستقيم في الدنيا ويهديك الطريق المستقيم في الآخرة اللي يكون نهاية الجنة بإذن الله تبارك وتعالى أول حاجة في خماسية الهداية أن تعلم أن الهداية رحمة ما وضعها الله تبارك وتعالى في خزائن رحمته وهذه الخزائن لا تفتح إلا إلا بإيدين ربنا سبحانه وتعالى وهذه الخزائن لا تفتح فيخرج فتخرج هذه الهداية لتصيب قلبك إلا إذا فتحها الله سبحانه وتعالى علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي استهدوني اطلبوا الهداية مني استهدوني أهديكم اطلب الهداية من ربنا سبحانه وتعالى كتير مننا بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى أكل شرب زوجة جميلة أولاد بيطلب من ربنا منصب كويس بيطلب من ربنا نجاح ولكن مين فينا أيقن أن الهداية كنز من كنوز ربنا سبحانه وتعالى لا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا لمن طلبه إلا لمن سأله أنا عايزك تسأل ربنا الهداية علشان كده قلت لك لما كانت ال- الهداية رحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى بيك ربنا أمرك كل يوم 17 مرة تسأله وتدعيه أنه يهديك عارف إمتى كل مرة وانت واقف بين إيديه بتدعيه اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم أعظم صور القرآن ربنا بيقول لك فيها خد بالك هذه هداية بيدي فاطلبها مني واسألني إياها عند ذلك أعطيك هذه الهداية كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكنوت يقول اللهم اهدنا في من هديت كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلمنا فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى إنك تعيش معنا أن الله هو الهادي أن الله هو الهادي وأنك إذا سألته سبحانه بصدق اسأله بصدق النهاردة بالليل في جوف الليل ارفع يديك قول يا رب يا رب والله يا رب أنا لا أطلب من الدنيا لا أطلب منك يا رب في الدنيا إلا أن تهديني بس أنا مش عايز إلا كده النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان الهدف الأساسي شغله الشاغل إن ربنا سبحانه وتعالى يهديه ده النبي النبي كان النبي في كل ليلة في قيام الليل يقول اهدني لما اختلوا- لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ارفع ايديك ودي هداية التوفيق إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ولو وفقك ما شاء الله هتلاقيك انت منطلق في طريق الهداية انا عايز من البداية إيه، امنا كريمة امنا اللي جت للمسجد تقول لي يا ابني إيه، ابني ضايع انا عايز اهدي ابني يا امي مش بايديك ده بايدين ربنا انت سألت ربنا الزوجة اللي بتقول انا زوجي بيشرب مش عارف ايه وبيعمل ايه وبيتفرج على ايه انت انت دعيتي له ربنا تيجي عماله تقولي لي انا كلمته كتير واهله كلموه كتير واصحابه كلموه كتير ومفيش سبيل انت فكرتي ان الهدايه بايدين ربنا فكرتي ان الهدايه موجوده في خزائن رحمه ربنا سبحانه وتعالى اسالوا ربنا يا جماعه اسالوا ربنا لاولادكم اسالوا ربنا لازواجكم اسالوا ربنا لابائكم الشباب اللي عايز يلتزم ووالده مضيق عليه البنت اللي عايزه تنتقب واهلها مضيقين عليها ادعي ربنا ان ربنا يهدي قلوبهم للنقاب ادعي ان ربنا يهدي قلوبهم للصلاه في المساجد ادعي ان ربنا يهدي قلبه انه يبطل سجاير يا جماعه خماسيه الهدايه اول حاجه أن تعلم أن الهداية بيد الله فاطلبها من الله عارفين ليه؟ لأن الله يحب أن يسمع منك قولك اللهم اهدني ربنا بيحب أن يسمع منك هذا الكلام فخماسية الهداية أول واحدة في خماسية الهداية الهداية موجودة في خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى فلا تسألها إلا من الله سبحانه وتعالى اثنين تاني حاجة في خماسية الهداية اعلم يقينا أن المصدر الحقيقي للهداية هو كلام الله هو كلام الله وكلما هتتمسك أكتر بكلام ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيهديك أكتر وأكتر وصدقني صدقني كلما هتتمسك بكلام ربنا أكتر تحفظ وتعمل وتتدبر وتعلم وكده صدقني انت كده بدأت تقف صح على طريق الهداية لان تاني حاجة في خماسية الهداية كتاب ربنا سبحانه وتعالى شوف النبي بيقول ايه أول قبل النبي قال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا الكتاب هو مصدر الهداية قال الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ليه يا رب نزلت هذا الكتاب قال الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه عايزك كده تاني حاجة رسية الهداية اتمسك بالقرآن اعمل القرآن ساعتها يكون القرآن نعم القائد لك حلل حلاله حرم حرامه ساعتها يكون نعم القائد لك قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة شفت القيادة؟ شفت القيادة؟ استغل ان احنا في شهر القرآن استغل ان انت في شهر القرآن استغل الفترة دي اتقرب اكتر من القرآن ابدأ بقى خلاص حلقات القرآن في كل مكان روح اتعلم اقرأ احفظ تدبر علم الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله عايز ربنا يهديك اتمسك بالامر الثاني في خماسية الهداية كتاب ربنا سبحانه وتعالى لا ريب فيه هدى للعالمين هدى للعالمين القرآن وإحنا في شهر القرآن يا أهل القرآن تالت حاجة في خماسية الهداية لازم تعرف المكان الحقيقي للهداية المكان الحقيقي للهداية المكان الحقيقي للهداية هو بيت الله بيوت ربنا سبحانه وتعالى فيها الهدى وجعلها الله تبارك وتعالى هداية للناس إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين مكان الهداية الحقيقي بيوت ربنا سبحانه وتعالى مش النوادي مش النوادي اللي فيها اختلاط ومعاصي وبعد عن الله سبحانه وتعالى مش معنى كده انك ما تلعبش رياضة لا العب رياضة ولكن في مكان يرضى الله عنك اتمسك اكتر اكتر بالاماكن اللي ربنا جعلها مكان للهداية الحقيقية المكان اللي تجد فيه إنسان يذكرك بك- بكلمة طيبة يذكرك بحديث يذكرك بآية يرقق قلبك يرق- يرقق لك قلبك هو ده المكان الحقيقي للهداية وكل إنسان سيطلب الهداية في غير المسجد صدقني هو بيدور على الضر واللؤلؤ في صحراء يا جماعة اللؤلؤ ما بيبقاش في الصحراء اللؤلؤ بيبقى في باطن البحر يا جماعة الهداية مش في أماكن فيها اختلاط أولاد وبنات يا جماعة الهداية مش في في مراقص وملاهي ليلية يا جماعة الهداية مش في الخيام الرمضانية اللي فيها غنى ورقص يا جماعة الهداية مش هنا الهداية في بيوت ربنا سبحانه وتعالى هو ده المكان الحقيقي اللي هتجد فيه الهداية المكان اللي هتسمع فيه عن الله المكان اللي هتسمع فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان اللي هتلاقي فيه ناس ياخدوا بإيديك لطاعة ربنا سبحانه وتعالى عايز بالفعل تنال الهداية تمسك بالأمر الثالث في خماسية الهداية ألا وهو بيوت الله تبارك وتعالى بيوت الله تبارك وتعالى الأمر الرابع الأمر الرابع في مسألة الهداية علشان بالفعل تحقق الهداية والله سبحانه وتعالى يعطيك الهداية وساعتها تعرف كيفية التعامل مع الله إذا أردت أن يهديك إنك تجتهد بقى شد حيلك ربنا يقويك الشهر ده شهر العبادة علماء النفس بيقولوا ان الشيء اللي بيتكرر 21 مرة بيصبح عادة عند الإنسان ابدأ اجتهد في دلوقتي في طاعة الله في القرب من الله ابدأ اشت- شد حيلك إيه الأمر الرابع في خماسية الهداية إذا أردت أن تعرف كيف تتعامل مع الله إذا أردت, إذا أردت أن يهديك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا مهم قوي انك تجاهد نفسك على الصلاة الطاعة العبادة القرب أصحاب الخير أصحاب الخير اللي هيدلوني على ربنا سبحانه وتعالى البنات الطيبات الصالحات الحافظات المتقنات لكتاب ربنا العفيفات الشريفات اللي هياخدوا بإيدك إن شاء الله لطاعة ربنا سبحانه وتعالى عايزك تجاهد نفسك وكل ما هتجاهد نفسك أكتر في طاعة ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيديك أكتر وأكتر صدقني صدقني كل ما هتعمل عمل صالح ده معناه ان ربنا قربك من طريق الهداية شوية قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آه، تصدق في رمضان عدى على ست فقيرة ادالها مبلغ ولو يسير صام يوم تطوع في سبيل الله قرأ قرآن عمل أي طاعة عدت على بنت فغض بصره عنها تركها لله ترك شيء لله راح بس ايدين والده ووالدته مسح الحذاء لوالده ما شاء الله قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم يهديهم ربهم بإيمانهم ربنا هيهديك بما قدمت من عمل صالح كل عمل صالح بتعمله صدقني ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويا ريت نأكد يا جماعة مع بعض على الخط الساخن الخط الساخن اه ايه هو الخط الساخن الخط الساخن 2 4 4 3 4 ايه 2 4 4 3 4 ده الخط الساخن اللي هيقربك قوي من طريق الهداية يعني ايه 2 صلاة الفجر 4 صلاة الظهر 4 صلاة العصر ثلاثة صلاة المغرب أربعة صلاة العشاء ده الخط الساخن اللي هيقربك قوي من ربنا سبحانه وتعالى خط التواصل فيما بينك وبين ربك تبارك وتعالى أكد على المعنى ده ربنا سبحانه وتعالى يعينك بسرعة إن شاء الله أكد على خط الساخن الآخر اتنين اتنين اتنين اتنين ركعتين في جوف الليل اتنين اتنين الساعة 2 بالليل في الثلث الأخير من الليل اتنين تدعو فيها بأحب دعوتين إليك على رأسها إن ربنا سبحانه وتعالى يهديك خمسة ودي الخماسية وبيها نختم إن شاء الله تبارك وتعالى علشان ربنا يهديك الأسوة الأسوة أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده حاول إن شاء الله إنك تشوف الرفقة الصالحة الرفقة الطيبة الرفقة اللي تقربك من ربنا سبحانه وتعالى أصحاب الخير اللي ياخدوا بإيديك علشان ربنا يهديك أنت لوحدك والشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد قرب قوي ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أكن النبي محتاج للرفقة المؤمنة دي أيوة وانت كمان محتاج لرفقة مؤمنة تاخد بإيديك لطاعة ربنا سبحانه وتعالى هي دي الخماسية بتاعت الهداية لو عايز ربنا يهديك واحد الهداية من خزائن الله اسأل ربنا اتنين مصدر الهداية الحقيقي القرآن ثلاثة المكان الحقيقي الهداية كتاب الله أربعة طريق الحصول على الهداية والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا خمسة الأسوة الصالحة علشان ربنا يكرمك ولا تنسى عندنا خطين ساخنين الخط الأول 2 4 4 3 4 صلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء دوم عليهم في المسجد ربنا يكرمك الخط الثاني الخط الساخن الثاني 2 2 2 كل يوم الساعة 2 بالليل هتصلي ركعتين في جوف الليل تدعو في هاتين الركعتين بدعوتين على رأسها ان ربنا يهديك في الدنيا والآخرة وما تنساش ان اخر اول كلمة قالها اهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياك ممن يقولون هذه الكلمة في الدنيا ويقولونها في الآخرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع الله قيل لآت النجوم وحبك